بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين يبقى دل عليهم كانوا يشركوا مش ملحدين بما فيش إله لا في بيعبدوهم على طريقتهم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين قلنا في آية تانية فإنهم أي الأصنام وما تعبدون من دون الله عدو لي إلا رب العالمين الشيء الذي يمكن أن يكون فيه خلاف يجيبه بضمير الفصل اللي هو بيفيد القصر والشيء اللي ما فيش فيه خلاف ما يجيبش الضمير ده أداء قرآني الذي خلقني فهو يهدين لأن الناس بتخالف دي ربنا يخلق وأنت تعمل قوانين قال لا اللي خلقني هو اللي يعمل. اللي صنع الصنعة دي هو اللي يوضع الكتالوج طيب والذي هو يطعمني لأن يمكن تقول ده أبويا اللي بيجيب لي ومش عارف يقول لك هو اوعى تفتكر كده هو اللي بيطعمني هو يطعمني وإيه ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني يمكن تفهم من الدكتور فيجيب هو يبقى الدكتور يعالج وهو اللي ربنا اللي ايه؟ اللي يشفي. طب الإماتة والأحياء حد ادعاه ما قالش وأنه ايه يميتني؟ لا ما قالش هو يميتني والذي يميتني من غير هو ثم ايه؟ يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي ما قالش برضه هو يبقى الأمر الذي لا يدعى ما يجيبش فيه ضمير الفصل والامر اللي ممكن يدعى ويجي فيه شريك رب يجيب ضمير الفصل عشان يعملها قصر ما فيش الا هو يعني الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها جعلت انه عدو الا رب العالمين وانه ما بيعبدش الا الذي فطرني وجعلها كلمه كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون كلمه سائره في عقبه الله اللي هي ايه ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون هذه الكلمه سائره كده كلمه باقيه ليه لان كلمه الطيبه ربنا ضرب لها مثل ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها اي الكلمه اللي قالها ابراهيم الكلمه الطيبه اللي اتت ثمرها في كل الايه العصور الى الان بالايه؟ كلمه طيبه طب هي كلمه ولا كلام؟ ده الكلمه دي مفرد كلام وهي قال كلمه يعني كلمه واحده ولا كلام؟ قال لك لا ابن مالك قال ايه وكلمه بها كلام قد يؤم يقصد يقول لك فلان القى اليوم كلمه في المحفل الفلاني هي قال كلمه واحده ولا يبقى قال كلام ايه؟ كلام كتير يبقى الكلمه قد يقصد بها الايه؟ قد يقصد بها الكلام وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وتفضل كده دستور بل متعت هؤلاء ما استمعوا لها ما استمعوش لها وفسروها بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ليه امال عبدوا الاصنام بعد ابراهيم وبقى مش عملوا ليه؟ ما هو لما القضيه الايمانيه تيجي تبقى تقعد تبهت شويه شويه شويه شويه لحد لحد ما تنطمس الرسول جه وهم ايه بيعبدوا الاصنام ولهم شركاء وهم مش عارف ايه كل ده اهي بهتت ايه يوم ما دام بهتت قلنا لازم يجي رسول جديد ليه؟ أن الحق سبحانه وتعالى خلق في النفس البشرية اللي هي الخليفة في الأرض دي مناعة ذاتية فيه يعمل المعصية كده وبعدين هو من نفسه ليش شايف ويندم تبقى المناعة إيه؟ ذاتية فيه طب ما فيش مناعة وبقى فائد قال لك المجتمع تبقى فيه مناعة يأمروا بالمعروف وأنا عن المنكر المناعة ما بقاش فيه إنما في مين؟ في المجتمع طب وإذا فسدت فيه وفي المجتمع قال لك بقى تبقى المسألة عايزة رسول بقى رسول يجي عشان يجدد المناعة أهو كده يعني محمد بعد إبراهيم وإسماعيل وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ثم قال ايه لكن اضرب ما حصلش انا متعت هؤلاء بالجاه وبالنعيم وبالسلطان وبعدين جعلت لهم في البيت إيه؟ بيت امن اولم يروا ان جعلنا ايه حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم الناس بتتخطف وعملت لهم قداسه في البيت لانهم رحله الشتاء والصيف ولا في قبيله تعرضهم وخدوا القداسه دي من الايه من البيت الله عمل تفهم كده وبعد ذلك عملوا ايه وبعد ذلك طغوا وعملوا اعبدوا الشرك وعملوا الاصناف الموبقات اللي عملوها بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق اللي هو الهدايه الالهيه من السماء ورسول مبين مظهر لكل شيء فيه خير ولما جاءهم الحق اللي هو بيقول عليه قالوا هذا سحر وانا به كافرون هم يقولوا هذا سحر اللي هو ايه قال اللي جايبه ده وبياخد الناس ده بيسحرهم برضه دليلها معها طب ما دام بيسحر الناس ويجيبهم في الايمان طب ما يسحركم انتوا رافضين ويجوا وخلاص وتنفض الحكايه ده دليل على انكم ما بيجتوش ما بيسحرش يبقى كذب ولا مش كذب يبقى ده ايه كذب قعدوا يجيبوا حاجات بقى كل يوم يجيبوا لنا ايه غير انه ما يعلمه بشر لا لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه عربي مبين ده مجنون طب المجنون ده اللي بيعمل اللي بيعمل عنده خلق يقول لا ما انت بنعمه ربك بمجنون انك لعلى خلق عظيم يعني خلق صفات تضبط سلوكك الى الخير ايضا زي ما يعملهاش المجنون يرد عليها وانك لعلى خلق عظيم الله بقى ادي ادي حكايه وقلنا لما قالوا ده واحد بيعلمه قلنا لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه؟ لسان عربي مبين اذا كل ما يجيبوا حجه يقول لك كاهن انتم لغه الكهان مفهومه ولغه الكهان مفهومه وانتم اهل بصر باللغه وعارفين الجيد من الرديء والحسن وبدليل انك عاملين اسواق للكلمه اسواق للكلام وللشعر وللادب فانتم اللي هتختلفوا في الكلام ان ده كلام كهنه ولا كلام ايه؟ كلام ساحر قالوا بقى بضوها في الاخر وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اكن القران لا اعتراض عليه يبقى لم يعد سحرا ولم يعد كذبا ولم يعد كهانه قالوا لولا يعني اذا كان القران ده ينزل على رجل من القريتين اذا الخلاف في ايه الخلاف في محمد محمد اللي جاي من من دهماء الناس من اوسطهم عايزين هم لا عايزين واحد يجي على رجل من القريتين القريتين المشهورتين في هناك الطائف ومكه الطائف كان فيها عروه بن مسعود الثقفي ومكه كان فيها الوليد الايه ابن المغيره عايزين واحد من ايه من دول فربنا رد عليهم رد جميل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك عايزين يقسموا الرحمة ده ما ده ما قدروش يقسموا ال ال ال ال الماديات لأن أنا عملتهم أعيان وعملتهم وعملت ناس فقراء أهم يقسمون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فإذا كنت تاني قاسم المعيشة بتاعتهم في الحياة الدنيا عايزين أن أقسم لهم الرحمة ده الرحمه دي مش ممكن يخصها الا الا انا اللي اعملها فانتم انتم عملتوا ساده واغنياء وفيه ناس غلابه يبقى انا المساله انا اللي بعملها انما عايزين تدخلوها برضه في الرحمه لا انا اقسم بينكم طريق المعيشه ليه لاصلح عمليه الحركه الكونيه في الكون لانني لو عملت الكل غني لا تجد الصناعات اللي بنقول عليها حقيره دي من يعملها نقول لك لا يبقى نعملها ورديه كلهم يبقوا كده ونعملها ورديه نقول يا سلام خدمة المجتمع لا تأتي بتفضلات من الناس لازم تأتي بإرغام عايز أحرس لازم يبقى فيه فاعل عايز أحرس عايز مش عارف لازم يبقى صنايعي يبقى لازم يوجد صنايعي يبقى لازم إن كان في طبقتك ما يعملكش ولذلك هيفسرها واضحة يقول إيه أهم يقسمون رحمة ربك رحمة ربنا بإرسال النبي عايزين يقسموها هم هم اللي يقسموها لا إذا كنا احنا قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات طب شوف بقى التعبير ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات أي بعض رفع وأي بعض مرفوع عليه ده بعض داخله في الإبهام أي بعض رفع وأي بعض رفع عليه أم قال لك كل بعض مرفوع ومرفوع عليه كل بعض هه فمرفوع فيما تميز فيه ومرفوع عليه فيما لا يعقله من الصفات الاخرى اللي بيشتغل جزماتي ادي ادي حته مرفوع واللي ما بيشتغلهاش برضه ده مرفوع عليه يمشي حافي ما يقدرش يقعد يمشي يعمل كده اللي بيكوي اي اللي بيبني اللي بيفحت لو ان دي كده في ساعتها مرفوع والثاني مرفوع ايضا يبقى كل واحد مرفوع في شيء يجيده عشان يعمل استطراف وبعدين ما بنخليش الرفع الرفع ده دواني وبعدين نروح قلبين الحكايه كده ونجيب اللي مرفوع مرفوع عليه الله عشان لا العالم يصلح ورحمة ربك خير مما يجمعون الرحمة اللي هو بيقول عليها اللي هم مختلفين عايزين يقسموها دي خير من اللي انتوا فيه كده كله ليه؟ أم قال لك لأن انتم واخدين ضروريات الحياة وطرفها والحياة بتاعتكم دي مع مم- يعني هتن- هتنتهي هتنتهي هتموتوا هتموتوا لكن الرحمة اللي نازلة بالمنهج من الله هتعمل للي يستمع لها بقى إيه؟ حياة تانية بينها بعد هذه الحياة غير هذه الحياة وحياة خالدة وحياة متعتهم فيها بش- ب- ب- بالخاطر يخطر الشيء على باله ويشتهيه فتأتي يبقى أحسن من من عندكم ولا مش أحسن؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون وبعد ذلك تكلم الحق عن موضوع برضه ال- يثار نسأل الآن تسأل يقول ال- الجماعة الكفرة اللي بره دول واحنا مسلمين هم احسن منا في كذا واحسن منا في كذا هم اللي بيعملوا لنا كذا واحنا اللي بنستورد كذا هم احسن منا. يبقوا دول كفره فربنا قال ايه ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نطقناها نطقه جامده غير اللي انتم شايفينها دي هجيب لهم حاجات ما جاش ما عملوهاش هم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نجعل له ايه لبيوتهم سقفا من فضه خلاص لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون زي الاسانسير يعني ولبيوتهم ابوابا برضه من الفضه ولبيوتهم ابوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا زينه بقى تانيه وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا كل ده يروح ساعه ما يجي يموت وتنتهي وصاحب المنهج الالهي هو اللي هياخد حياه ايه؟ حياه تانيه هنا بقى احنا بنقول زي ما ما القران مس ال- السفن اللي كانت كلها موجوده دور واحد كده و- وبعدين بقت بوارق كبيره كده وتمشي في البحر كالاعلام قلنا القران وله الجوار المنشآت في البحر كالايه؟ طب ما العرب ما شافوش اعلام دي ازاي بس كده تبقى إيه؟ الذي انزل القران يعلم ما يكون عليه العالم من ارتقاءات عشان تبقى سر من اسرار الله في اخبارهم بشيء مستقبل فيرونه كما قال الله اهون هنا برضه طب ال- الاسانسير دي والمعارج دي وجدت امتى؟ الله طب ازاي رب النبي يقول عليها ومعارج عليها يظهرون برضه دي من الاشياء اللي تلفت الايه تلفت النظر في ان الله اخبر قديما باشياء ما توجدش الا بعد 14 ايه 14 قرن بيقول طب وليه لما بيقول ولولا ان يكون الناس امه واحده قال لك الناس شو م- م- مولعين بترف الحياه وقال لو لو لو لولا ان عارف انهم عايزين يقلدهم ويبقوا كفره لان الكفره حالهم كويس كلهم يكفروا لولا ان يكون الناس امه واحده لجعلت كذا اذا ما جعلهاش سقف من فضل قال لك لان الناس تتمعشق في الكفر ما دام الكفر بتجيلهم الحاجه الحلوه دي الناس يبقوا امه واحده وكلهم ايه كافرين فهو مخلاها هينه هينه علشان الناس ما ت- ايه ما تعجبش بالبتاع وبعد ذلك يبين لنا ان المترفين والمنعمين واللي عندهم ايه مش عارف ايه يجي عليهم ظرف يرجعون الى الاصول الاولى الوقت الحضاره اللي عملت الدنيا دي كلها تلتفت تلاقي الناس الاعيان الكبار لازم يجي اخر الاسبوع يوم الخميس يعمل اللي يسموه weekend يروح في حته حتى ما فيهاش كهرباء وياكل مما تنبت الارض ويعمل لازم يقعد يومين بالشكل ده يعني الحضاره دي ما ايه ويرجع للايه وبعد ذلك كل يوم تيجي من الحضاره معايب هم عملوها علشان يترفهم ويترفوا الناس انما بعدين ينشا لها معايب اكثر من المنافع هم لما عملوا السيارات عشان يعملوا ايه عشان يريحوا الناس من مشقات المشي ويريحوا الناس من كذا ويريحوا الناس من كذا صحيح لكن قبل ما يرصفوا الطرق ويعملوا البتاع دي سياره لما تمشي بس مسافه عرض تراب تعمل ايه شوف ما تثيره من التراب والعيش والعسر اللي بيتنفسوا الناس دول بت- وبتبور ايه من المذاق شوف بقى اللي على الطريق تلاقي زرع ايه
اصفر ووحش كده اه فهم وبعدين العادم بتاعها بيعمل ايه في المدن بيدخل كل المشاكل وبعدين توجد الامراض هم دلوقتي دلوقتي لما لما تمشي انت في زحمه السيارات وبعدين بقى يكون السياره مش سليمه البتاع اللي بيبقى في الاخر بيدخن ده اللي هو سموه الشكمان شوف البتاع اللي بيطلع منه ده ايه شوف البتاع من لما نتنفسه ويجرى ايه بس احنا عندنا شويه مناعه شويه مناعه وبعدين ياثر فينا التاثير الايه التاثير النهائي لكن بقى الماء العادم دي فضلات الاحتراق لا- زي ما قلنا ولكن عادم ما خلق الله من المراكب في الحيوان مفيد ناخده احنا بايدنا كده ونرميه في الزرع عشان يبقى ايه الله يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول انا صنعت لكم منهج وانتم هتجيبوا حاجات انتوا اللي ح- ايه ب- انتوا بنفسكم اللي هتقولوا انها ايه هتقولوا انها فاكهه اول ما يهد ال DDT دي كبدودة القطن دي بتغلب الدنيا وال DDT جه عشان يعمل ايه؟ موت الدوده خلاص قال لك خلاص الدوده انتهت وبعدين بعد سنتين الدوده بقت كيف ال DDT الله وكبرت عليه وسمنت وش... راحوا محرمينه مجرمين اللي يشت- اللي يستعمل دي في امريكا مجرمين اللي يستعمله الله اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يصنع منفعه مش يصنع المنفعه الوقتيه الان وتجيب ضرر لا منفعه تظل ايه تظل منفعه الى اخره ليه لانها من صناعه الذي ايه خلقنا فبيقول لولا ان انني انني يعني ال- الناس لما يشوفوا الكافرين مبسوطين قوي قوي كنت بسطت الكفار قوي وخليتهم ما فيش احسن منهم انما الناس يحبوا البتاع يبقوا زيهم يقول لك ما يلا يا واد نكبر عشان يبقى عندنا بيت سقفه من فضه ومعارج ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرر عليها يتكئون كلها من الفضه وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا الا متاع الحياه الدنيا يعني لا- لما بمعنى الا هم كلهم يقولوا ما لما بمعنى الا انما احنا بنقول لما الحينيه احسن وان كل ذلك لما يوجد لما يتولد يبقى متاع الحياه الايه الدنيا هم بيقولوا مش ضروري تقول بقى الا وتلف اللفه الواحده والاخره عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن العشاء انه كده يتعامى ما يقدرش يشوف ولكن اعشى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا مش انت عشيت يعني من- عن ذكري برضه هساعدك ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى بيقول انا رب رب الكافر ورب المؤمن والكافر ان عشق الكفر اللي هو ضدي اعينه على الكفر انا اللي اعين على الكفر هعمل ايه قال هختم على قلبه معنى يختم على قلبه يبقى لا الكفر يطلع إيه؟ ولا الايمان يدخل يبقى ساعده ولا ما ساعدوش يبقى ساعده ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد نهيئ ونوجد له ايه وايه شيطان بقى يقعد ايه يوسوس له شيطان يقعد يوسوس كل ما يجي يعمل خير يوسوس له علشان يعمل الشر ولذلك لا تجد اقبال الشيطان على نفس الا اذا كانت النفس متجهه لعمل طيب ما يروحش بقى لل- للفاسد اللي بيشرب خمره واللي بيلعب قمار ما- لانه جاهل ده مش عايز حاجه ما هو ما هو ما هو- ما هو شيطان ابليس ودريته لا يريدون الانسان الا ايه؟ إيه؟ عاصي باي شكل يعصي باي شكل فعز عليهم في حته يروح جاي له من حته تانية في واحد ما يجيبوش الا المسح يقول له يا سلام انت ايه إيه اللبس اللي انت لابسه؟ ايه الوجع ده؟ ويمكن لما يعرض عليه مال ما يرضاش كل واحد له ايه؟ له مفتاح في ناس بقى مش عندهم مفاتيح لكل خصله في ناس عندهم طفاشه تدخل على كل واحد اهو ابليس عنده الطفاشه ساعة ما يلاقي واحد مستعصى عليه قوي يقول اللي بتاع ذريته لا انت ما قدرتش عليه انا اروح له ويدخل عليه بقى يجي له في امتع شيء وهو بيصلي امتع شيء وهو بيصلي يفكره بحاجه مهمه قوي يقوم ساعة ما تيجي كده يروح ماسك الخيط وقعد يكر هو ساعة ما يبتدي يكر هو يروح سايبه ويشوف لا واحد لفة ثاني يروح لل الله لكن ما خدناش الوصف بتاع ربنا اللي خلقه واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لان هو ده اللي خلقه والى لقاء اخر ان شاء الله